إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الحوار في دين الله عز وجل وأدب الحوار ولغة الحوار التي افتقدناها ليس بيننا وبين الآخر وإنما افتقدناها بيننا وبين أنفسنا الله عز وجل يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا ضمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب العباد لما تحدث لحبيبه في سورة الكافرون عن قضية المفاصلة قال في عظمة القرآن التي لا تدانيها عظمة لكم دينكم ولي دين لم يصف دينهم بالبطلان ولا بالزور ولا بالتفاهة ولا بالسفاهة ولم يصف دينهم بالعظمة ولم يصف دينه بأنه الأفضل قال لكم دينكم ولي دين وترك الأمر هكذا هذا أدب حوار هذا لفتح قلب الآخر قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون فجعل فعل المسلمين اجراما لان ده عقيده الاخر انه يراني مجرما في ذهنه قل لا تسالون يعني عم كنت شايفني مجرم بتوحيدي لله وباستقامتي على طريق الله يعني سبحان الله العظيم انت لن تسال عن هذا وانا لن اسال عما تعمل وجعل فعل الكافر ايه وهو كفر عملا سبحان الله فلا بد في لغه الحوار أن تفكك أولا وتحلل حجج الطرف الآخر لازم الأول تفككه يعني سبحان الله شوف ماذا صنع الغرب من زمن الغرب أخطأ خطأ كبير عندما ادعى زورا وبهتانا ونسب كذبا إلى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم سيدنا عيسى عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر هنا أخطأ هنا الخطأ الكبير أنا أقول لك والمسلم الإسلام يقول لك دع ما لله لله وما لقيصر لله فقيصر وما يملك إنما هو لله بس أما يعني ساعد ربك وساعد قلبك دي ما, ما, ما دي ما وردتش دي وردت على ألسنتنا نعم اخترعناها يعني لا هي كل الساعات يجب ان تكون لله كيف يعني ما هو تعمير الدنيا لله وانشاء البناء العمارات لله وتصليح الاراضي لله واستخراج البترول عمل لله وال وال وال وتعليم الاولاد عمل اخروي وسبحان الله تزويج البنات عمل اخروي واصلاح ذات البين عمل اخروي والرقه بالناس وزياره المريض وتشييع الجنازه والقيام بالواجبات و... وادخال السرور على الناس كل ده عمل اعمال اخرويه مفيش عمل يبقى كله لله كله لله الاكل اللي هتاكله كمان شويه ده ها لله ليه؟ لان تتقوى به على طاعه الله عز وجل فاخطا الغرب ونحن سرنا في نفس الخطا فانا انبه ابنائي وبناتي الذين يشاهدونني امام الشاشه وبالذات للشانئين لفكره الدين واخدين موقف من أهل الدين كيف يعني يخطر ببالك أن تخلع أنت عباءة ورداء الإسلام وتمشي عريانا تحت لواء الجاهليه كيف يعني يعني كيف ي- ي- يعني يعني يعني تتخيل انت ان تسير يعني تخلع رداء الاسلام وعباءه الاسلام وتمشي عريان تحت علم الجاهليه لماذا؟ ليه؟ ده انت مسلم ليك ليك خصائص وخصائصك مميزه وال وال وال وال والاسلام ميزك والدين ميزك الله جعلك خير ما خلق كرمك ولقد كرمنا بني ادم فلماذا تقبل لنفسك الدنيه؟ ده عمر الله يرضى عليه في صلح الحديبيه جه عند البند بتاع من جاء من عند محمد مرتدا كافرا ف يعني ي- ي- يرده الايه ال- ال- ال- ال- الم- ال- لا يرده المشركون كفار مكه ما يرجعوهوش تاني للمدينه ومن ذهب من قريش الى المسلمين مسلما اعاده المسلمون اليهم هنا عمر لم يتحمل قال يعني على ما نرضى الدنية في دين الله يا رسول الله لماذا وبس كان في أبو بكر جالس على باب الخيمة اللي فيها الإيه جلسة الصلح كان سهيل بن عمرو يجلس مع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سبحان الله حضر بداية الجلسة ثم وقف حارسا وعلي يكتب بنود الإيه بنود الصلح فكان العربي لما يهتم بمن يحدثه يمسك لحية الآخر لما يكون الموضوع مهم جدا يبقى ماسك في ايه؟ في لحيته. فهو سهيل بن عمرو يمسك لحيه رسول الله فابو بكر يضرب يد سهيل ابعد يدك عن لحيه رسول الله. لانه شعر ان يده نجسه انما المشركون نجس. ام حبيبه دي رمله بنت ابي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لما ابو سفيان حصل مشكله آه، آه، عوف بن سالم و و- و- وال- و- و- و- واللي هم في حلف قريش آه، قتلوا ال- ال- المسلمين ركعا وسجدا فاعتبر المعاهده ايه؟ انتهت لان كده وانت خربت المعاهده فلحق ابو سفيان عشان ي- ايه؟ يتمم او ي- ي- ينفخ في المعاهده لتستمر فذهب ل... ل... ل... ل- لعلي بن ابي طالب يستشفع بيه ابن عمه قال له يعني انت تروح للرسول وتقول له يعني ابو سفيان جاء وخليه يقابلني ونمد المعاهده قال لا فخرجت فاطمه قال يا بنيتي اصلحي بين العرب وقولي لابيك قالت لا المهم بايجاز سبحان الله العظيم ال ال ذهب لمن؟ قال اروح لبنتي رمله ام حبيبه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لان زوجها كان مات في الحبشه ودي بنت زعيم قريش ولو عادت الى ابيها وكان كافر ما زال على كفره يفتن ابنته فسيدنا الرسول خلى جعفر بن ابي طالب وكيلا له وعقد عليها وذهبت الى المدينه وصارت زوجا واما من امهات الايه المؤمنين لرسول الله عليه الصلاه والسلام فراح لام حبيب ابنته فلما دخل عندها جه يجلس على السجاده او الفراش اللي بيجلس عليه رسول الله راحت ام حبيبه طوت الفراش يا الله قال لقد اصابتك شرور كثيره من بعد يا بنية معقول انا ابوك انا ابو سفيان ده مش اي اب ده زعيم قريش راجل يعني يشار اليه بالبنان كان يدخل على هرقل آه، هرقل و- ويدخل على كسرى ويدخل على آه، الملوك والرؤساء ابو سفيان زعيم قوم فطوت الفراش قالت يا ابتي معذره يعني ما- ما ما تاخذنيش يعني بالبلد كده أنا- انت نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم و- و- و- وفراش رسول الله طاهر لا يجلس عليه نجس شوف الدين عمل فيهم ايه بقت الامور واضحه يعني الامور حلال وحرام سبحان الله مفيش ليل ونهار مش احنا بنضيع الامور نرقص مع الراقصين ونزمر مع الزم- المزمرين لا ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف احنا عندنا ثوابت عندنا ايه عندنا ثوابت المهم سيدنا عمر قال على ما نرضى الدنية في ديننا فراح لأبو, لأبي بكر قال يا عمر اسكت انه رسول الله ولن يخزيه الله ابدا فوجد ان ابو بكر مش مش واقف معاه فدخل لرسول الله يا رسول الله لما نرضى الدنية في ازاي يعني اللي يجي مسلم من عندهم نرجعه واللي يروح كافر من عندنا لا يرجعوه لنا قال يا عمر انا رسول الله ولن يخزيني الله ابدا الله اكبر نطق الجمله التي قالها ابو بكر ايه اللي انا خليني جبت هذا الشاهد ان الانسان المسلم في حواره يجب أن يكون واضح المعالم تعرض الحقائق ما تجيش مع ال ال- ال- لما نجلس مع الغرب في ال- الحوار ما يسمى بحوار الأديان وأنا أعترض على هذه الكلمة هو حوار الدين حوار أهل الدين يعني إيه؟ لأن الدين عند الله واحد مفيش أديان مفيش كلمة أديان دي في القرآن ماذا قال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه خلاص أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يبقى دين واحد ولا أديان دين واحد دين واحد سبحان الله إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إذن الأمور واضحة الأمور إيه الأمور واضحة فالإنسان المسلم أن الدين عند الله واحد دين الله واحد ليس أديانا فإحنا لما نجلس مع الآخر ما ندخلش في مسائل العقائد كده نختلف من الأول لا ندخل في مساحة الأخلاقيات المثل والقيم والسلوكيات ويتفق عليها العالم من يحب الظلم لا أحد من يقر القتل لا أحد من يقر الدكتاتورية لا أحد من يقر تجبر الحكام على المحكومين لا أحد من يقر أخذ أموال الناس بالباطل لا أحد من يقر احتلال الأرض من الغير ل- ل- لأرض الناس و- وأوطانهم لا أحد من يقر أن يعتدى على المقدسات أيا كانت لا أحد خلاص انتهى يبقى إذا نتفق على هذا يبقى دي مساحة الحوار يبقى إيه أعرض الحقائق ولا أدخل في جدل لأن إحنا منهيين عن الدخول في جدل بس في نقطة الذي لا يجيد أن يتحاور مع زوجته فاشل في أن يقيم سلاما مع دولة أخرى يعني نفرض عندنا سفير ولا وزير خارجية في في نقاش للأسف في خلافات مع زوجته دايما بالله عليك ده أخليه يقعد مع ينوب عننا في الدولة أو دولة معينة عشان يجلس يتحاور مع دولة أخرى ما دام دولة بيته مش عارف يمشيها ها يبقى دولة ال... ما ينفعش فاقد الشيء إيه لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطي انا انا فاقد شيء طب كيف كيف انا اعطي الاخر ما ينفعش فانا لازم أ- اكون يعني سبحان الله لان مضار الجدل كثيره مضار الجدل ايه كثير وانا دائما انبه آه، ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات وانتم جالسين امام الان انا انبه لما تيجي تتحاور مع زوجتك او يا بنتي لما تتحاور مع زوج ما تبداوش بالعيب مره واحده لا ابتدوا بالخيرات حتى مع الولد الصغير قول له يا حسن يا عبد الرحمن يا عبد الله اي اي حد خلي بالك انت ما شاء الله ولد ممتاز وخلوق كل الناس تحبك متفوق في الدراسه نذكر له سبع ثمان صفات وبعدين يجي في التاسعه ونذكر له العيب لكن لا تعالى كانه ما عملش خير ابدا ولا هو الزوج مع الزوجه انت دائما كذا انت خل- خل- خلى الديمومه دي فاغلق وشاف الحوار هي كمان لها شيطان يعني ما كانش شيطان نفسها هي نفسها ش- عندها شيطان ولا سبحان الله تقول له الله هو انت يا راجل ما تتقيش الله انت ما فيش ولا صفه عاجباك فيا طب انت قاعد معايا ليه طب ما تطلقني و- و- وكده اخلعني من حياتك عشان استريح من شكلك الله الشيطان قاعد الاثنين فاحنا ليه نفتح باب الشيطان فالجدل احنا ممنوعين عنه ولذلك يعني انا عايز اقول ان المسلم سبحان الله لما لما لما ياخد ويدي في الكلام سبحان الله العظيم لا ادخل في صراعات الصراع احنا ما احنا إح- الاسلام لا لا يح- لا يحبذ الصراع ما يحبش الصراع يحب التوافق سبحان الله والف بين قلوبكم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم يعني مش عايزين صراعات بين الزوج والزوجه والزميل وزميله وال وال وال وال والمدير والرئيس وال- واللي تحت يديه لا احنا عايزين توافقات الاقارب مش اول ما نجلس كده في جلسه صلح آه، نبدا بالخ... لا بالعكس نقول يا اخوانا نقلب الصفحه ونبدا صفحه جديده ايه المطلوب يا فلان من الطرف الثاني عشان آه، تعيش في سلام انت يا زوج عايز ايه منها تخيل انت من 20 سنه متزوجها اعتبر يا سيدي هنزوجها لك اليوم اليوم يبقى ان- ايه اللي انت عايزه فيها انا عايز اولا ما تبقاش نكديه تنكد عليا بالليل والنهار طيب يا سيدي وبعدين تخفف من الرغي شويه تتكلم 24 ساعه تتغير انا خلاص بقى- بقى عندي صداع طيب يا ستي يبقى خفف ايه كمان آه، وما تصرفش في المال بتاع مش كل شويه عايزه شنطه بكام الف وعايزه ساعه وعايزه مجوهرات وعاي... لما لما نضيعها فلوس ده يا ست خليك ايه مجوهرات. تاخد بالها من الولد يبقى اذا امور محدده اما لو فتحنا الصفحات اللي فاتت ده الصندوق الاسود والعيال هيطلع منه التعابين وال- وال- والحيات والعقارب وان شاء الله مش هنصطلح بإذن- لو لو بحثت عن الايه وبعدين في نقطه اخرى لماذا ندخل الاهل في صراعاتنا ما تخلوا الس- ال- النقاش بينك وبين زوجتك في البيت سبحان الله يعني يعني سبحان الله لا اله الا انت يعني ابو بكر الله يرضى عليه لما عائشه اغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها من تريدين حكما من اهلك جاءت ابي ابو بكر عظيم وانت قال وانا اخترت ايضا ابا بكر الله اكبر يعني هو الرسول قال خلاص يا ست ابوك هو ده حكم بيننا فجاء ابو بكر شوف بيت الرسول ازاي فعائشه تقول قل يا رسول الله قل انت احكي الحكايه قال لا اتضايق اولا شوف الادب بتاع الرسول لا احكي انت انت ليه زعلان انت تاخد على خاطرك ها قالت لا قل انت ولكن لا تقل الا حقا ابا لا تقل الا حقا الله امال مين اللي يقول لا. من الذي يقول الحق غير رسول الله ابو بكر لم يحتمل الكلمه قال الله بنتي تل- كيف انت تتجرأ على فقام فلطمها حتى سال الدم من انفها هو ورفع يده ابو بكر مره اخرى فاحتمت عائشه بظهر رسول الله بس مين اللي يحميني من أب من ابويا سبحان الله فحجز الرسول بينهما وبلل طرف عباءته ومسح الدم عن عن عائشه وقال يا ابا بكر جئنا بك حكما لا احنا جبناك تحكم مش تضرب مش جايينك ض- آه، لا سبحان الله فالمهم قال يا ابا بكر عود فقد اصطلحنا خلاص انا تنازلت عن حقي فكان كل ما أغ- تغضب عائشه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها الم احجز بينك وبين الرجل الذي كان يرى مش مش ابو بكر كان عايز يضربك مره ثانيه وثالثه وانا الحنون سبحان يذكرها بالايه؟ بالمواقف الطيبه مش منا ولكن تذكيرا انا عايز هذه العلاقات تكون بين الناس وبعضها لان الحياه مستمره وبعدين اذا طلقنا الاثنين دول العيال دول يروحوا فين؟ يتشردوا يطلع عندهم عقد نفسيه طب ما بنتك دي لما تشوف ايذائك لزوجتك او ايذاء زوجتك ده تقول ايوه كده انا لما اكبر ابقى زي امي كده شرسه منتقمه نكديه ب- ب- تاخد فلوس الراجل اول باول عشان ايه ما يروحش يتزوج على الله هو احنا بنعمل مشروع قنابل نوويه في البيوت طب ما دي البنت دي لو زوجناها للواحد يدعي علينا ليل نهار ولما نموت حتى يبعت لنا سيئه جاريه الله لا يرحمك يا عم اللي اللي اسات التربيه و- وب- ده الراجل الصحابي الصحابي يقولوا له انت انت انت متطلق زوجتك دي ده ده فعلا متعبه كل الجيران اقروا عن سوء خلقها قال لا اخشى ان يبتلى بها غيري يا الله والطرفه العجيبه اللي يعني نعمل لكم طرفه في رمضان كده قبل ال- قبل غروب الشمس يقولوا يعني ان ان الراجل بيوصي زوجته عند ايه وينازع الا ان شاء الله لما اموت وتنقضي العده يبقى ان شاء الله تزوجي صديقنا فلان لماذا؟ راسه ايه؟ ضحك علي في بيع سياره يعني ضحك علي- فانا اريد ان انتقم منه بعد الموت يعني يعطيه زوجته العياذ تتكفر سيئات ولا اله الا الله يبقى الراجل ده السي في ولا السيره الذاتيه بتاع زوجته معاه كان شكلها ايه؟ عايز يبتلي صديقه بايه؟ بهذه ال- يا ستار يا الطف يا لطيف ده الله ده الموضوع صعب صحيح لا احنا ان شاء الله بيوت المسلمين سهله وبسيطه ولا ت- تزيد المشاكل في البيوت خلي مشاكل الغلاء لوحدها مشاكل ال- المعيشه مشاكل التربيه مشاكل الشياطين الانس شياطين الجن ولا نجعل بين الطرفين مشاكلا فناتي لموضوع ال- إيه الحوار الحوار مع الاخر ايا كان هذا الاخر صديقي ابني سبحان الله لا شوف حوار سيدنا ابراهيم مع ابيه يقول له ايه مش انت ايها الكافر يا ابت يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الشيطان فتكون للشيطان وليا الله انا خايف عليه يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يعني إيه جاءني من العلم ما لم ياتك لو ال- ال- الاولادنا اللي في الجامعات الاجنبيه الان وبيدرسوا باللغات المختلفه درسوا مواد لم ندرسها نحن وبيقول للولد ابوه ايه؟ اصل شوف يا ابويا ما تزعلش مني انا عالم وانت جاهل صراحه يعني كده من الاخر من غير زعل يعني لا، يعني ايه قله الادب دي الله انت عالم وهو جاهل ما هو السبب في تعليمك بعد فضل الله وده- لكن سيدنا ابراهيم اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك هي والله تفسيرها تفسيرها يعني ب- بطريقه اولادنا انا عالم وانت جاهل لكن لا سيدنا ابراهيم كان قمه الادب اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي يا ابتي الاب يرد عليه ايه؟ يقول له لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا يا الله برضه يرد عليه سيدنا ابراهيم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا هذا هو ادب الحوار يا ترى هل تركت بصمه كده معينه ان احنا ان شاء الله لما نتحاور نتحاور بادب
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير
فأدب الحوار يقتضي منا أولا خفض الصوت الصوت ال- المنخفض يترك أثر في الآخر ولما نتكلم يعني أنا عندي عيب كبير أتكلم سريعا وده خطأ والحقيقة كثير من الإخوة والأخوات بس أنا ليه عندي ليه رصيد محبة عندهم يعني يقول يا شيخ بقى على مهلك شوية أنت بتعطينا معلومات كثيرة في- بسرعة بسرعة لا هدي شوية وانا معلومات كثيره ولا حاجه انتم اهل علم اصلا بس انا يعني بذكركم يعني فانا احاول ان شاء الله ايه اهدئ باذن الله يعني من من ال- ال- اللهجه السريعه سبحان الله فالادب الحوار يجب ان يكون بالحجه بالمنطق بعدم تحقير الاخر يا عم انت فاهم هو انت عارف لا ده ادب الحوار ادب الكلمات يعني سيدنا عمر يمر على قوم قد أوقدوا نارا أمام خيمتهم بالليل يقول السلام عليكم يا أهل الضوء يا الله السلام عليكم يا أهل الضوء هي, هي إيه هم موقدين ضوء ولا نار هم موقدين نار بس سيدنا عمر عشان أدب اللسان ال- وعبقرية التلمذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضت من عمر أن يناديهم بأنهم أهل الضوء ليسوا أهل النار سبحان الله السلام عليكم يا أهل الضوء يعني كده سبحان الله العظيم أيضا وأنا أتحاور مش لا أسفه رأي الآخر لا أظهر أن رأيه عبارة عن رأي جاهل لا بالعكس بالعكس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني أحد زعماء قريش آه، ابن أبي ربيعة عشان ي- يناقشه، يقول له يا, يا, يا ابن أخي إن إنك قد فرقت بقى وكذا وكذا وكذا وصنعت كذا وكذا وعملت كذا وكذا وإن كان الذي يأتيك لي من الجن جئنا بك جئنا لك بالأطباء وإن كنت تريد أن تكون ملكا علينا ملكناك وإن كنت تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال فصرت أه هل فرغت يا أبا الوليد شوف الأدب أنت خلصت س- سوي يتكلم الأول بعد ما خلص قرأ عليه حاميم السجدة فلما وصل لآية السجدة سجد الرجل من شدة إعجابه بالقرآن وهو بتاع بلاغة ولغة وضع يديه خلفه وجلس على الأرض وقطب جبينه دليل على الايه التركيز الايه ال- ال- القوي وبعدين عاد الى القوم قالوا والله لقد جاءكم ابو الوليد بوجه غير الذي ذهب عنكم به ده وجهه كده جاي مش بدا ال- القران قال هل تقولون شاعر والله انا اعلمكم بالشعر ما هو بقول الشاعر أتقولون كاهن لا والله ما أعرف آه، سجع الكهان ما قولك المهم سبحان الله قالوا لا ده أنت كلامك كده يأثر في الناس وده كلام محمد صح لا لا لا لا لا, لا. أنت لابد أن تقول سبحان الله العظيم في محمد كلاما قبل أو في كلام محمد كلام قبل أن تغادر قال هذا سحر يؤثر يا الله يعني يعني ثم عبس وبصر ثم آه، أدبر وس- سبحان الله يعني يعني يعني بعد ما يعني يعني سمع الكلام وعبس وبصر وكشر وقطب وفكر وقدر سبحان الله قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر عليها لواحة للبشر عليها 19 يا الله يا الله يعني يعني انسان بعد ما ما اخذ الكلام وتاثر بس الرسول ايه؟ قرأ عليه بس عرض عليه ال- عرض عليه الحق وانت لما تعرض الحق انت انت عارف الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله عليه الشيخ الغزالي قال بضاعة ثمينة يروج لها تاجر فاشل والآخر عنده بضاعة مزجاة لا قيمة لها ولكن لها لها مروج ايه؟ سبحان الله مروج نبيه يخطط سبحان الله كان عمر يشكو من جلد ال- الفاجر وعجز الثقة جلد الفاجر الفاجر عنده جلد هرتزل سنة 1898 قال بعد خمسين سنة سوف يصبح هناك وطن قومي لليهود في فلسطين سنة 1948 يعني بعد مرور خمسين سنة من قولته تلك صار لليهود وطن قومي جلد الفاجر خططوا ونظموا وعملوا وراحوا أقرضوا ال- المملكة المتحدة آه، قرضا كبيرا روتشيلد هذا مجرمهم الكبير ملياردير استغل أمواله في رشوة وإعطاء الحكومة البريطانية حتى خرج وزير خارجيتهم في 1917 من القرن الماضي بلفور بوعد بلفور المشؤوم بتمكين اليهود من فلسطين سبحان الله من لا يملك أعطى من لا يستحق بليه جلد الفاجر وعجز الثقة سبحان الله شوية أسلحة فاسدة في 48 وضاعت فلسطين لا إله إلا الله اللهم ارجعها يا رب يعني إن شاء الله ترجع فلسطين إلى حضنها الإسلام العربي مرة أخرى والكارثة أن القوم أقاموا دولتهم على معلم ديني كلمة إسرائيل هو سيدنا يعقوب يعني سموا دولتهم دولة يعقوب كان الصهيوني ده اسمه دولة يعقوب إسرائيل سبحان الله يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- هم يقومون على حتى وان كانوا علمانيين وان كان كثير من قادتهم لا علاقه لهم باليهوديه نحن نقر اليهوديه التي جاء بها موسى نؤمن بها ونؤمن بالتوراه التي انزلت على موسى ونؤمن بموسى كريم الله ورسوله وان كفرنا بالتوراه التي نزلت على موسى وبال- وبموسى الذي نزلت عليه التوراه فقد كفرنا ب- بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقران لا نفرق بين احد منهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة التي أنزلها رب العباد دون تحريف طبعا نؤمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا يوسف فأقاموا صهني- دولتهم وكيانهم على مسمى ديني وإحنا عايزين ينزع المسألة من الدين ويقول لك أصل- صلاح الدين ده كان كان كان قومي صلاح الدين كان قومي صلاح الدين المسلم الكردي الاصيل كان قوميا سبحان الله يا رجل اتق الله يعني س- عايز يشيل العباءه بتاع ال ال الاسلام ويحط مسميات اخرى اياكم واي هوى يسمى باسم الاسلام تسميه صلاح الدين المسلم بس ملناش دعوه بال- لان لانني قلت من قبل ان الاسلام انتصر بابي بكر وعمر ال- ال- ال- العربي وابو حامد الغزالي الافغاني ومحمد اقبال الهندي وبصهيب الرومي وبسلمان الفارسي وببلال الحبشي وبطارق بن زياد ال- ال- ال- ال- الذي من البربر الجزائري المغربي يعني اذا آه، الاسلام انتصر بهذا مش انت انت هتصنفه ليه؟ ليه هتصنفه؟ المهم انا اريد ان اقول ان الحوار مع الاخر يقتضي ان افهم اولا الارضيه التي يقف عليها الاخر. الارضيه اللي اقف عليها الايه؟ الاخر. وبعدين لما افهم ارضيته اعرف اين مفتاحه. اين ايه؟ المفتاح. فلما المفتاح سبحان الله العظيم لا اله الا الله يعني يعني يعني يعني عرفته يبقى الدخول اليه سهلا. سبحان الله. ولذلك اخواننا في الانسانيه في الغرب وان كان بعض الاخوه يعترض على اخواننا صحيح انما المؤمنون اخوه ولكن الاخوان في الانسانيه ف- يجمعنا رحم الانسانيه ولا ولا في ايه؟ فهؤلاء فقهوا ما لم نفقه بعض من اولادنا الملتزمين فهموا الدين خطا فطلقوا الدنيا فتزوجها غيرنا فاحتلونا خد كل حاجه انت لا تطلق الدنيا حتى يتزوجها غيرك ليه؟ خد الدنيا وسير للاخره عمرها عمر الدنيا بما امرك الله بها ك- ب- ب- بان تعمرها سبحان الله خلي الدنيا معمره بتقواك وصلاحك وثقك سبحان الله وبعدين ال- الشيطان ده اللي هو شياطين الانس وال- انت عارف الشيطان ده عباره عن ايه؟ الشيطان محطه ارسال بس الشيطان مجرد محطه ارسال سبحان الله يبث والقضيه على الريسيفر عندك انت اغلق الريسيفر اغلق المستقبل اغلقه الشيطان يبث ايه في الهواء يعني انت أنا- مثلا مثلا ده يا اخي عيب والله المسلسل الفلاني جايبين فيه نساء عاريات وعيب كده احنا في احنا في شهر الصيام الله طب وانت وانت بتستقبل ليه؟ اغلقه شو المفتاح بيقول عليه بال... بالانجليزيه on و off لا اله الا الله off لما لما لما يصنعه البعض لا اله الا الله ف... يعني اغلق انت الريسيفر بس انتهى الموضوع الشيطان ده محطه ارسال انت لا- عايز تستقبل استقبل والقران محطه ارسال والشيخ عمر محطه ارسال وعلماء الدين محطات ارسال والخطيب في المسجد محطه ارسال وصاحب القيم محطه ارسال انت استقبل بلاش تناكد انا قلت لك من قبل اصعب ما اواجهه انا في الدعوه من اكثر من 40 سنه وانا فيها بفضل الله مقاومه المعلومه اول ما يسمع معلومه من الشيخ يبتدي يقاومها اصل بس لكن يا عم اسمع الاول اسمع الاول وفكر فيها وبعدين سبحان الله يعني يعني يعني زي ما بيقولوا يعني بلاش اللتيه والتي ها، كما قالت العرب قالوا بعد اللتيه والتي ما فيش داعي للتيه والتي خلاص خلق مشي الامور سبحان الله ك- كما قال ع- آه، العرب اجدادنا يقول احشفا وسوء كيده يعني يعني حشف يعني إيه؟ ال- التمر الرديء يعني انت انت بتديني تمر رديء وكمان بتطفف في الميزان يعني بت- بتديني الكيلو كيلو الا ربع يعني حتى لا راضيين تسمعونا ولا راضيين تطبقوا وكمان يعني كما قال حكيمنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا ولازم ت- تهزأ العلماء وتستصغر من شأنهم تستهزئ تستهزئ من الحكماء ومن المعلمين يا اخي اتق الله اتق الله انا اقول لك آه، آه، قال كارل ماركس في نظريه ولا كينز في نظريه النقود ولا ادم سميث يقول يا سلام ده كان عبقري الاقتصاد ده الراجل ده قال ايه كمان يا استاذ ويسمع يقول له والله وحتى الراجل آه، فرويد قال اللي حكيت عقده اوديب بتاع يا سلام ده فرويد ده راجل عظيم جدا بتاع بتاع. وقال ابو هريره محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله يقول انت متاكد ان الحديث ده صحيح انت متاكد يعني ادم سميث لا رضي الله عنه ولا الثاني كارل ماركس الملحد كلامه كان جميل و- و- وجيت عند ابو هريره وعايز تعرف الحديث صحيح ولا مش صحيح المناكده المعانده مقاومه المعلومه نحن لا نريد هذا وانا كمان مش عايزك كما يقول البعض ليكن المريد كالميت في يد المغسل بالنسبه للمعلم لا انا لا اريد هذا بالعكس بالعكس بعض من المذاهب التي سبقتنا الى الان يقولون لهم اترك عقلك خارج المعبد وتعال عشان بيكلموا كلام غير عقل كلام غير عقل تمام ماذا اقول انا لك واخواني من ال- الدعاء والعلماء عزك الله اخلع حذاءك خارج المسجد وتعال شتان بين من يامرك بخلع عقلك ومن يامرك بخلع حذائك في فرق كبير بين خلع العقل وخلع الهدى انت اخلع حذاك بس وتعالى بعقلك انت لو لم تاتيني بعقلك لن تكلف الاسلام عظمته وده الكلام اللي نقوله لاخواننا في الغرب في المؤتمرات نقول نحن لا نكلف في الاسلام الا عاقلا رفع الإق- القلم عن ايه عن ثلاث الصبي حتى يبلغ المجنون حتى ي- يعقل النائم حتى يستيقظ ليه؟ لان الثلاثه دول عقولهم معطله فديش مش- مش مكلفين يبقى في الاسلام من نكلف سبحان الله نكلف العقل بس فاحنا هات عقلك وتعالى وافتحه الاول والعقل او العقول كالمظلات لا تعمل الا اذا فتحت المظله اللي انت نازل اللي نازل الطيار بيها من ال- ال- المظليين دول لازم من الطيار لو لم تفتح ال- المظله يحصل ايه؟ ينزل على صخره نبحث عن قطعه بعد ذلك واشلائه لكن اول ما تفتح ينزل سالما هكذا العقول افتحها الاول عشان تشتغل ان لم تفتح عقلك لن يعمل لازم تفتح العقل الاول سبحان الله وبعدين ال ال ال الدين لا تاخذ الدين وحدات اجزاء والله دي تعجبني ودي ما تعجبنيش هي بتصلي وتصوم ما شاء الله وتتصدق وبعد رمضان ان شاء الله هتصوم لك السته من شوال وبعد كده اثنين وخميس بس رفض الحجاب ليه؟ والله مش عاجبها أو, أو, أو من بني إسرائيل ربنا لعنهم ليه وطردهم من رحمته ليه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله هو أنتوا يعني تاخدوا حتة تعجبكم وتسيبوا حتة ما ينفعش هذا لا يصلح هذا لا يصلح ما ينفعش لابد لنا لابد لنا أن نأخذ الدين ككل والزيادة في الدين كالنقص فيه لا تزود في الدين من عندك ولا تنقص في الدين من عندك ليه؟ لأنك لو زودت في الدين يبقى أنت عندك قناعة أن الدين جه ناقص فأنت بالعبقرية بتاعتك كملته دي مصيبة ده الدين ده أنزله رب العباد ولو أنقصت من الدين شيئا فأنت كأن الدين جايب شيء مخالف للعقل وزايد عن الحدود فأنت بتحذف الفصل الثالث لا يصلح لا يصلح يعني لازم نؤمن وتؤمنون بالكتاب كله هو كده قال ربنا بني اسرائيل عملوا ايه؟ امنوا ببعض وكفروا ببعض قال لهم اياك تشتغلوا يوم السبت ممنوع ولا تصطادوا الغيظ بقى اللي بني اسرائيل هم اصحاب عبده المال الحيتان يوم السبت تاتيهم شرعا يعني تطلع الحيتان تعمل حمام شمس على الشط هم ممنوعين من الصيد يا خبر بقى اليهودي قاعد البني إس- الاسرائيلي ه- ه- هيموت نفسه ممنوع عن الشغل ممنوع يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ست أيام التانية إياك يشوفوا حوت واحد ما يقتربش من الشاطئ سبحان الله فيعملوا إيه ما هو بني إسرائيل ما فيش حيلة راح جم يوم الجمعة بالليل ينصبوا الشباك على الشط الحيتان تطلع يوم السبت تتشمس تروح واقعة في الإيه الشباك يت- يتركوها لغاية يوم الإيه الأحد وياخدوها يقول ها إحنا ما اشتغلناش أهو إحنا آه، سلام شوف لف الدوران لف هو نقول له يا ابني تعالى يا مسلم زكاة مالك ما ينفعش تديها لا للزوجة ولا للابن ولا للبنت ولا للحفيد ولا للحفيدة ولا للأب ولا للجد لا للأصل ولا الفرع ولا الزوجة ولا خلاص ومين يجي يعمل لك ايه ومش عايز مش عايز تطلع الزكاة بره والله أنا عندي زوج بنتي موظف على قد حالها سيدنا الشيخ أنا مش هدي البنت لا سمح الله أنا هدي زوج بنتي وأنا مش مكلف بالإنفاق عليه أنت بتستعبط على مين بالظبط؟ هو زوج بنتك لما ياخد الفلوس ها ياخد المال ده يصرفه على مين؟ على بنتك يبقى مين ال- يبقى انت الزكاه راحت فين؟ راحت للبنت والزكاه لا تصلح ان اعطيها لا لابني ولا لبنتي ولا لابويا ولا لامي ولا لزوجتي. الزوجه الغنيه اه تعطي زوجها من الايه؟ الفقير من من زكاه المال يسد دينه طالما مستفيد وبس ما تمنش عليه ده هي بتمن عليه من غير شيء لا احنا مش عايزين تبقى. يا بنتي لو انت ورثت مالا من ابيك وحبيتي توسعي على الزوج وعليه ديون اعطيه بس ما تمنيش بقى تقول له ده انا اللي طلعتك من الورطه فانا هدخلوك في السجن ده انت كان عليك شيك بدون رصيد ده كلام عايزين ننهيه هلا يعني كلمه طيبه خ- خ- صدقه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى كلمه الطيبه احسن من لما تديني وتقعد تذل في طب ليه؟ لماذا تد... يا اخي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني الله عز وجل ما دام اكرمني بق- بقدره على العطاء فالاعطي ولا امن ولا تمنن تستكثر لا ما ما امنش على حد بل الله يمن عليكم ان هداكم للم- يمنون عليك ان اسلموا العرب لما اسلموا احمد ربنا يا محمد احنا اسلمنا ودخلنا في الاسلام لا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان كنتم كان عندكم الصدق والوضوح سبحان الله يبقى يبقى رب العباد هو اللي يمن مش انت اللي تمن ما تمنش بعطاء وقلت لكم من قبل اذا صنعت في انسان معروفا فانساه وان صنع فيك انسان معروفا فلا تنساه دي قاعده التعامل قواعد التعامل مفاتيح المحبه انا لما اعمل معروف في انسان انساه خلاص مش كل ما قبله ها وازاي الحال جبت لابن اخويا ساعه وكل يوم ها المواعيد مظبوطه اه، تعرف تستيقظ الصبح الساعه جميله بتلمع في ايدك الله يا عم الله يرضى عليك كان بلاش منها اصلا سبحان الله جيب للولد اه، بتاع حاسب قري عشان يذاكر عليه ها شغال كويس ها متفوق خلي بالك ده م- ده من النوع الغالي جدا ده اخر موديل ده لا حول ولا قوه الا بالله المن المن ده مصيبه سبحان اذا صنعت في انسان معروفا فانساه وإن صنع فيك إنسان معروفا فلا تنساه ما تنساهوش ليه؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء قل له يا عمي سبحان الله من صنع فيكم معروفا فكافئوه الرسول يأمرنا بهذا فإن لم تجدوا ما تكافئوه ادعوا له حتى تظنوا أنكم كفأتموه ادعي له بظهر الغيب روح يا شيخ ربنا يفك كربك يسر أمرك يوسع عليك يكرمك في عيالك يهدي لك زوجتك يهدي لك هكذا احنا المؤمنين هكذا ادعوا رب العباد بألسنة لم تعصوا بها الله قالوا في في ألسنة ما عصيناش بها رب العباد قال اه ألسنة إخوانكم يعني أ- أنا ما عصيتش بلسان فلان فهو لما يدعي لي إن شاء الله الدعاء إيه؟ الدعاء مستجاب أنا عايز الناس تدعو لبعضها الناس تبقى مع بعضها كده سبحان الله العظيم ف فما فيش داعي العربي كان يقول له إيه، ان كنت ريحا فقد لقيت اعصارا ليه يا عم؟ الله واحنا داخلين في حرب الكواكب حرب النجوم احنا المسلمين بينهم بعض ألفة يعني سبحان الله العظيم يعني رحماء بينهم هكذا قال الله لنا في القرآن محمد رسول الله والذين معه ما لهم يا رب أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أحبتي في الله أدب الحوار يقتضي منا أن نعيد حساباتنا مرة أخرى لتفتح القلوب لنا نسأل الله أن يشرح قلوبنا وصدورنا لذكره ومودة المؤمنين الصالحين اللهم يا رب أمن أوطاننا وأمن الخائفين في مشرق الأرض ومغربها ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبنائنا زوجات صالحات وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين أحبتي في الله يعني لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته